What's going on? This is DJ Kia back with another episode of The Bazaar Show here on Radio Javan. Once again, this month's special has been dedicated to all the Arabic hits, so I hope you guys enjoy it. Let's cut the words and drop the beats. Come on.
Your hits, your station. Here is Radio Java, worldwide, baby.
كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لا ما تغيب انا كيف بدك عني تروح يا حياتي لا ما تروح انا كيف بدك مني تضيع ولا بدي منك ضيع أوه. آه، كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لا ما تغيب انا كيف بدك عني تروح يا حياتي لا ما تروح انا كيف بدك مني تضيع ولا بدي منك تضيع أوه. آه، آه، آه.
RadioJavon.com.
ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايشة على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا اموت لو غيري مسك ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة كمل روحك ده انا نصك ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايشة على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا اموت لو غيري مسك ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة كمل روحك ده انا نصك ده غرامنا ما بينا واخدة انا بالي ده انا مش نمنا بكرة هو باين قدامنا وانا اكتر واحدة تحسك ده غرامنا ما بينا واخدة انا بالي ده انا مش نمنا بكرة هو باين قدامنا وانا اكتر واحدة تحسك ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة كمل روحك ده انا نصك ما تيجي هنا وانا احبك ما تيجي هنا وانا احبك انا انا
Everybody in the club go to work. Everybody in the club go to work. Every- Everybody in the club go to work. Everybody in the club go to work.
I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but cheating between us. Ain't getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation. Cause baby, you're the boss at home. You gotta go to work, work, work, work, work, work, work. But you gotta go to work, work, work, work, work, work, work. You gotta go to work, work, work, work, work, work, work. But nobody go to work, work, work, work, work, work, work, work, work, work.
Everybody in the club go to work. Everybody in the club go to work. Every, everybody in the club go to work. Everybody in the club go to work.
You're in the mix with DJ
Come on, ladies, get ready. The music is playing. One more time, let's go crazy. Tonight, tonight, tonight, I'm gonna take it so high. Can you hear my heartbeat?
احب اطول وعايش حياتي راضي بذاتي عايش حياتي راضي بذاتي وغادي بالنية وديما على الله معول غادي بالنية وديما على الله معول انا الاول واحب المركز الاول انا الاول وانا ارضى قلبي الاول في كلامك لاص ما احب اطول في كلامك لاص ما احب اطول مهما قالوا وزادوا والله ما بهتم مهما قالوا هذا طبعي والله ما بندم مهما قالوا وزادوا والله ما بهتم مهما قالوا هذا طبعي والله ما بندم في سكات شموخ ما هو برودة دم في سكات شموخ ما هو برودة دم عايش حياتي راضي بذاتي عايش حياتي راضي بذاتي وغادي بالنية وديما على الله معول غادي بالنية وديما على الله معول وأنا أنا أنا واحب المركز الاول انا الاول وانا ارضى غير بالاول في كلامك لاص ما احب اطول في كلامك لاص ما احب اطول قلبي عم ينبض وبعسه تبقي ملكي وما بقبل تنهسه شغلي وصاري وتعبي عشانك عندي فيه اللي ونحن ما عنا بنات تتوثق بشهادتها عنا البنت بتتدلل كل شي بيجي لخدمتها نحنا ما عنا بنات تتوثق بشهادتها عنا البنت بتتدلل كل شي بيجي لخدمتها شغلك قلبي وعاطفتي وحناني مش رح تفضي لأي شي تاني بيكفي انك رئيسة جمهورية قلبي
worldwide, baby.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين
انت اليوم خسرانه فقدت الحب ندمانه ودمع العين ما يكفي وشينك صعب نسيانه انت اليوم خسرانه فقدت الحب ندمانه دمع العين ما يكفي وشينك صعب نسيانه تظنيني انا بنسى ترى والله غلطانه تظنيني انا بنسى ترى والله غلطانه اسامح كل شيء كل نيدان تعالي رجع الماضي يومك كنتي والهانة أنا ذاك البحر هايج كنتي داخله دانة أبد ما طالها غيره ولكن رحتي يا فلانة أبد ما آلها غيره ولكن رحتي يا فلانة و- وقلبك ناكر العزرة أبد ما صان من صانة بقول لك شي من الخاطر خسرتيني يا زعلانة داني داني دان دان داني دان دان داني داني DJ
ومال حبيبي ماله قولوا لي واش جراله البارح كان يبغيني اليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله حالي بنعاول ومال حبيبي ماله قولوا لي واش جراله البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله عليك بنعاول يا والفي حرام عليك هجرتيني بلا زبدة والعشرة هنت عليك وجرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك زماني هجرت اللي كان يبقيك وجريتي للبراني مشينا بمحيط بيدك ربي عالم باللي بيا قادر ينسيني ويكفي نار الكيا ومال حبيبي ماله قولوا لي واش جراله البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله عليك حبيب قلبي انا نعيشو في الهانه صدقني ولا فارقني ونغيرو في الحاله هجرني وخلاني يمكن انساني انت ما ما تنفع من بعد تعاني واش تي مال حبيبي مال حبيبي شوفوا لي مالو بدالو بدالو قولوا لي مالو مال حبيبي مال حبيبي شوفوا لي مالو بدالو بدالو قولوا لي مالو
هذا حبيبي احبه كلش عيني عليه مسهرة بس قلبي يرمش احبه كلش كلش احبه واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه هذا حبيبي احبه كلش عيني عليه مسهرة بس قلبي يرمش احبه كلش كلش احبه واتحدى واحد البشر مثلي يحبه عجل يابا حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عذول بيننا يدش عجل يابا حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عدو بيننا يدش هذا حبيبي حبي يدردش وين يوم انا مغازله يزعل يطنش موجات قلبي وقلبه يشوش ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش هذا حبيبي بحبي يدردش وين يوم انا مغازله يزعل يطنش موجات قلبي وقلبه يشوش ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش عجل يابا حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نظل للتالي ولا نخلي عذول بيننا يدش قديش عجل يابا حبيبي امتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عدو اللي ببالنا يدش
Radio Javon.
عبرت الشط على مودك خليتك على راسي خليتك على راسي وبكل قطع احس الموت هو اشهق انفاسي خليتك عزناسي كل هذا وقلت امرك احلى من عسل مر كل هذا وقلت امرك احلى من عسل مر وين تريد اروح وياك بس لا تجرح احساسي بس لا تجرح احساسي في احساس شيني خاي استسلم شو دمعاصي بس لا تجرح احساسي امر وعيوني بعيونك وانت عيونك الغالي وانت عيونك الغالي بهمك ودوس سمداري ضربنا داره هيج قاري وضاع وياك تخديري امر وعيوني بعيونك وانت عيونك الغالي وانت عيونك الغالي وفضلتك على روحي وضاع وياك تقديري وضاع وياك تقديري اجيت اشمت مال مموت نداشت مشكل خاصي خليتك على راسي وعبرت الشط على موتك خليتك على راسي خليتك عزناسي نكون ديك بدل مبازي ازدست شو دمعاسي خليتك عزناسي عبرت الشط على مودك خليتك على راسي خليتك على راسي
ما وحشته ما طرى اسمي في باله ولا في الغربة بعيد صار عني آه يا لندن علامة وكيف حاله من هو غيره في البشر صوته وحشني ما وحشته ما طرى اسمي في باله ولا في الغربة بعيد صار عني آه يا لندن علامة وكيف حاله من هو غيره في البشر صوته وحشني الضباب اللي حجب عني خياله يشبه بلاد سكنها وما ذكرني استحاله نفترق والله استحاله ادري بقلبه رغم هذا يحبني ما وحشته ما طرى اسمي في باله ولا في الغربة بعيد صار عني آه يا لندن علامة وكيف حاله من هو غيره في البشر صوته وحشني يا لالي لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي من عيونه ارتجي واطلب عداله كيف وعيونه في الماضي يذبحتني في بحرها همت واتمنى وصاله يتعب احساسي لانه ما وصلني من عيونه ارتجي واطلب عداله كيف وعيونه في الماضي يذبحتني في بحرها همت واتمنى وصاله خوته وحشتي يا لالي لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي
مين جوا قلبي غيرك يا قلبي هو انت زيك بقى فيه ده انت اللي زيك في الدنيا دي مش سهل ابدا تلاقيه ده انت فاهمني اقرب لي مني وحبيب قلبي اللي بموت فيه يا جدع يا جدع يا جدع أنا حبيتك يا جدع على حسك أنا اتدلعت دلع يا جدع يا جدع يا جدع أنا حبيتك يا جدع على حسك أنا اتدلعت دلع مين جوا قلبي غيرك يا قلبي هو أنت زيك بقى فيه ده انت اللي زيك في الدنيا دي مش سهل ابدا تلاقيه ده انت فاهمني اقرب لي مني وحبيب قلبي اللي بموت فيه الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع ليك وأنا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك سبت أنا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك وبقول لك يا حبيبي حياتي أنا ملك إيديك مين زينا يا حبيبي الليلة قولي في مين انا حاسه من كتر الشوق اننا رايحين على دنيا حب هتجمعنا والكون كله ده مش هيسعنا وهعيش اسعد واحده انا وانت سنين وسنين يا على فرحه باللي انا فيها يوم الدنيا دي ولياليها يا على الفرحة دي اللي أنا فيها يوم بالدنيا دي ولياليها وحياتي اللي بحلم بيها عايشها لك حبيبي
Your hits, your station. Hear it.
Radio Javon, worldwide, baby.
الليلة رايحين على بيتنا ويا ربي كمل فرحتنا الحب
عمري ابتدى من ليلادي وياك ولقيت سبب للحياة عشانه أعيش خدني هواك لدنيا تانية وياك كل حاجة فيا عايزاك أنا غيره ماليش
اه منها يا ليالي ليلة اه لما تحب بجد بعد سنين طويلة وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا معاك اه منها يا ليالي ليلة اه لما تحب بجد بعد سنين طويلة وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا معاك
بحبك يا يا احلى ما في الحياة طمنتني عليا وارتحت خلاص عشانك انا مستعد مليون سنة اتعب انا وانت لا لا لا لا لا يا اغلى الناس اه منها يا ليالي ليلة اه لما تحب بجد بعد سنين طويلة وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا معاك
اه منها يا ليالي ليلة اه لما تحب بجد بعد سنين طويلة وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا معاك
اه منها يا ليالي ليلة اه لما تحب بجد بعد سنين طويلة وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا معاك اه منها يا ليالي ليلة اه لما تحب بجد بعد سنين طويلة وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا معاك
صف انا بيها اثنين يلا صفوا صفين ما بيزعل ما بيحزن يلا ترسوا لي العين صفة ونبي اثنين يلا صفوا صفين ما بيزعل ما بيحزن يلا ترسوا لي العين ابي اسمع صوت الطبل خش خش الله الله هيا هيا بلا بلا بلا الله خش والصقل يصقل صقل ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه يا كاسور اكسر كسر
وابي انسى اللي حصل وانا اليوم بستانس يا بستانس وبونسكم طقوا رقبه هزوا الخصر خلونا نسهر ونغني للفجر الله الله ما بي ما بي ما بي ارجع واحب واسهر ليالي ولا اعشق واجلس اليوم الحالي
ما
يوم شفته وشافني شاقني شاقني
الله الله الله هدا هدا يلا هدا والحفل تو ابتدى وكل شرع عنكم غدا هدا هدا هدا هدا الله الله الله وش وش وش بلا بلا بلا
يلا بالله والشعور يلا شبوا واربخوا هذا هو احلى شعور رقصوا يننوا الحضور
هي رب جمع شملنا واحد كل قلوبنا ولا تفرق بيننا ربنا ربنا اوه اوه اوه بلا بلا الله الله الله
إيه من يوم شفته وشافني
انا انا يوم شفته وشافني
شا- شا- شا- شافني شافني
الله شاقني شاقني العب العب العب العب العب العب العب الله اسمع اسمع And this is all we had for this month. Hope you guys enjoyed it. And as always, you can keep in touch with me on social media under the name of DJ Kia, which is DJKIA. Until next month.
It's your station. Here is Radio Jevon, worldwide, baby.
دي بركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عصام